اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك آه، اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك آه، اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك ان قلت نسيتك همسى اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسى اكذب عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار لي بر وانا نسي عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار لي بر وانا نسي عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار لي بر وانا نسي عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار لي بر وانا نسي عليك انت حبيبي يا لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي انت حبيبي يا علي لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أنا أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت نسيتك همسة أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت نسيتك همسة أكذب عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار مر وأنا راسي عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار مر وأنا راسي عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار مر وأنا راسي عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار مر وأنا راسي عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول قول قول قول يا حبيبي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وطير قبل المواعيد للفرحة عيدة قبل العيد توعدني وطير أطير قبل المواعيد للفرحة عيدة قبل العيد عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي اجمل شيء ان انت كل حياتي عارف كان اجمل شيء في حياتي ايه يا حياتي كان اجمل شيء ان انت كل حياتي توعدني واطيح قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد عيد توعدني وطير أطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد وثقك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد يقيد ولقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب فيك والدنيا فيك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وطيب قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد توعدني وطيب أطيب قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيل كل وحده يقيل والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيل كل وحده يقيل كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار بر وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا لسه عليه انت حبيبي يا لسه حبيبي ولا حبيبي عشان وانت حبيبي انت حبيبي يا لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول قول يا حبيبي كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله حبيبي صحيح بنتوعك ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بنقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقول حبيب صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقول ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم فوق خد الليالي دموع بتسأل إيه جرى لينا شموع لما عادتش شموع ونيجي نلاقيها تدفينا وفوق خد الليالي دموع بتسأل ايه جرى لينا اه شموعنا ما عادتش شموع ونيجي نلاقيها تدفينا وده كله وملناش إلا بعدينا دي جنة في نار بتجمعنا ليالينا وده كله وملناش إلا بعدينا دي جنة في نار بتجمعنا ليالينا شوف كنا فين وصباحنا فين واختار بر ولا راسي عليه شوف كنا فين وصباحنا فين واختار بر ولا راسي عليه شوف كنا فين وصباحنا فين واختار بر ولا راسي عليه شوف كنا فين وصباحنا فين واختار لي بر وانا لسه عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي عيني يا عيني يا عين قول الحبيب يا عين لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بتهفي القلب قبل العيد عين يا عين يا عين قولي قولي حبيبي يا عين اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بتهدي القلب قبل الإيد عين يا عين يا عين قولي قولي حبيبي يا عين اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بيدفي القلب قبل الإيد الحب بريء واحنا ظلمناه دوتنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب لا مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غم بتاعي الحب بريء واحنا ظلمناه أدوتنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقال يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه الحب بريء واحنا ظلمناه شبابه قبل صباه عيني يا عيني يا عيني قول الحبيب يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد آه غير اللي كان بدربي القلب قبل الليل عيني يا عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالبيت بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بدمي القلب يا قلبي الحب بريء واحنا ظلمناه دوتنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ولا لله مننا ساعتين نحلف يا بنين ولا غمض عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشرب في دقيقة مش في اتنين ولا يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب قبل الصباح الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب قبل الصباح شوف كنا فين وصباحنا فين واختار البر وانا لسه عايش شوف كنا فين وبقينا فين واختار لي عشان كنت حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي عيني عيني عيني قولي الحبيب يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بتهبد القلب قبل العيد عيني عيني عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بتهدي القلب قبل الإيد عيني عيني عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بيدفي القلب قبل الإيد الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب ده مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه أدوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقل يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه الحب بريء واحنا ظلمناه شبابه قبل صباه عيني عيني يا عيني قول الحبيب يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام من الايد بقى شيء علينا جديد اه غير اللي كان بتهبي القلب قبل الليل عيني عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بدمي القلب قبل الإيد الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب ده مننا ساعتين نحلة يمين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه عدوتنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشرب في دقيقة مش في اتنين ونرتاح مننا ساعتين نحلف يمينين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب قبل الصباح الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب قبل الصباح شوف كنا فين وصباحنا فين واختار البر وانا لسه علي شوف كنا فين وبقينا فين واختار لي حبيبي ولا ولا حبيبي عشان انت حبيبي يا عيني انت حبيبي يا حبيبي ولا ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي